النون للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الدرس العاشر من دروس السيرة النبوية في الدرس السابق تكلمنا عن قصة هجرة الحبشة الثانية اتكلمنا عن استقرار المسلمين في الحبشة اتكلمنا على الانتصار الكبير الذي حققه المسلمون على عمرو بن العاص وعلى عبد الله بن أبي ربيعة أمام النجاشي رحمه الله وبعدين اتكلمنا على إيمان حمزة رضي الله عنه وكيف كان إيمانه إضافة عظيمة جدا جدا جدا للصف المسلم وسبحان الله يا إخواني بعد ثلاث أيام بس ثلاث أيام من إيمان حمزة آمن رجل آخر آمن عظيم آخر لكن سبحان الله هذا المؤمن الجديد سيغير الله عز وجل بإيمانه من وجه الأرض تماما سيغير بإيمانه من حركة التاريخ سيزلزل عروش ملوك الأرض في زمانه كسرى وقيصر وغيرهم هذا المؤمن الجديد يا إخواني وأخواتي هو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه منذ أول لحظات إيمانه رضي الله عنه وهو فاروق وحتى آخر لحظات حياته رضي الله عنه وأرضاه ظل فاروقا رضي الله عنه وأرضاه قصة إسلام الحياة قصة عجيبة جدا أعجب من قصة إسلام حمزة رضي الله عنه حمزة رضي الله عنه في خلال الست سنين اللي سبقت إسلامه كان سلبي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للمؤمنين يعني لا معاهم ولا عليهم إنما عمر بن الخطاب رضي الله عنه تاريخه مع المسلمين تاريخ صعب جدا كله قسوة وعنف عنف شديد تعالوا نعرف مين هو عمر قبل إسلامه عمر يا إخواني كان زي حمزة رضي الله عنه كان رجلا مغمورا في التاريخ يعني راجل زي كل الرجال اللي موجودة في قريش قبل أن يسلموا آه كانت ليه مكانة في قريش كانت له سفارة قريش نعم كان مسموع الكلمة في قبيلته بني عدي وفي قريته مكة لكن في النهاية هي إيه قبيلة بني عدي ولا هي ايه مكة اصلا بالنسبة للعالم قبل الاسلام ايه مكة بالنسبة لفارس والروم والحبشة ومصر والصين والهند مجموعة من القبائل البدوية البسيطة عايشين في وسط الصحراء على الراعي والتجارة وبيع الأصنام هم دولة أهل مكة قبل الإسلام عمر كان راجل زي آلاف أو ملايين أو بلايين الرجال اللي مروا في التاريخ لا حد سمع عنهم قبل كده ولا حد بيسمع عنهم بعد كده وعمر سبحان الله فوق ده كله كانت في أسوة كبيرة جدا جدا على المسلمين قبل إسلامه غلظة شديدة جدا كانت في طبعه كان شديدا على الإسلام والمسلمين كان يعذب جارية له أسلمت من أول النهار لآخر النهار يقعد يضرب فيها سبحان الله ثم يتركها في آخر اليوم ويقول والله ما تركتك إلا ملاله سبحان الله زهقت من كتر الضرب والتعذيب لكن سبحان الله زوجة عامر ابن ربيعة رضي الله عنه عامر بن ربيعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القدماء شعرت هذه الزوجة برقة في كلام عمر امتى شافها بتجهز نفسها لهجرة الحبشة الأولى حست بقلبها ان عمر ممكن يسلم لانه قال لها كلمة رقيقة قال لها صاحبكم الله بس فهي شافت ان هو مش متعودة منه على هذه الرقة يعني فقالت لزوجها ذلك الكلام فقال زوجها الكلمة في منتهى الغرابة قال أطمعت في إسلامه نفسك يسلم قالت نعم قال فلا يسلم الذي رأيت اللي هو عمر بن الخطاب يعني فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب يا سبحان الله يأس كامل في إسلام عمر فرأي عامر ان فرصة اسلام حمار الخطاب اكبر من فرصة اسلام عمر تخيلوا لكن سبحان الله كانت نظرة المرأة ادق من نظرة الرجل شافت بقلبها اللي ما عرفش عامر زوجها انه يشوفه بعقله عمر يا اخواني كان عايش في صراع نفسي رهيب هو بين أن يكون زعيما قائدا في مكة وبين أن يكون تابعا لأمر هذا الدين الجديد قلبه بيقول له الناس ديت ممكن تكون على الحق والناس ديت ثباتها عجيب جدا والناس ديت بتقرا كلام غريب عمرنا ما سمعنا قبل كده زيه وبعدين رئيسهم الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما كانت عليه أي شبهات الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم قلبه بيقول له الحاجات دي لكن عقله بيقول له أنت سفير قريش وقائد من قوادها والإسلام هيضيع عليك كل الحاجات دي الإسلام قسم مكة لنصين نص يؤمن به والنص التاني بيحاربه وبقالنا ست سنين في مشاكل وخلافات ومناظرات ومحاورات ما احنا كنا عايشين طول عمرنا عايشين مئات السنين بنعبد هبل ومحدش بيتكلم محدش قال عليه حاجة غلط ومحدش اعترض اشمعنى محمد صلى الله عليه وسلم اللي اتجرأ وقال الكلام ده صراع شديد جدا في نفس عمر قلبه في طريق وعقله في طريق تاني خالص وأصدقاء السوء كتير جدا في مكة كلهم بيزينوا له المنكر طيب يعمل ايه عقله يا اخواني انتصر في النهايه شعر بكراهيه شديده للرسول صلى الله عليه وسلم الذي وضعه في مثل هذا الصراع النفسي الرهيب اللي هو مش متعود عليه عمر من طبعه الحسن لا يحب التردد عايز كل شيء يخلصه بوضوح حب يخلص نفسه ويخلص مكة من اللي عمل لها كل المشاكل ديت أراد أن يحسم القضية كطبعه دائما قرر أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يفعل الذي فكر فيه كثير من مشركي قريش ولم يستطيعوا أن يفعلوه جه القرار في ذهنه في لحظة ومحاولة التنفيذ كانت في اللحظة الثانية مباشرة حس ونخلي بالنا برضه من حاجة تانية مهمة جدا إن أبو جهل من يومين اتفضح فضيحة غير مسبوقة في مكة واللي فضحه حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم وحمزة بيقول أنه أصبح على دين محمد صلى الله عليه وسلم طيب إيه علاقة عمر بأبي جهل أبو جهل هو خال عمر بن الخطاب المشاكل دي كلها بسبب محمد صلى الله عليه وسلم وعمر أصيب في كرامته كما أصيب أبو جهل ورد الاعتبار يا إخواني في هذه البيئة يكون عادة بالسيف يبقى لازم أخلص من محمد صلى الله عليه وسلم خرج عمر من بيته خرج متوشحا سيفه جاهز رايح في ساعتها يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يدور في كل حتة وما يعرفش الرسول قاعد فين طبعا دار الأرقم ابن أبي الأرقم ما كانش حد يعرفها فماشي يدور في الشارع مين قبله قبله نعيم ابن عبد الله رضي الله عنه نعيم من المسلمين لكن ما كانش حد يعرف إسلام وهو من نفس قبيلة عمر من بني عدي طبعا كان واضح من شكل عمر أنه في قمة الغضب قال له نعيم أين تريد فعمر في منتهى الصراحة من أول ما عرفناه هو صريح رضي الله عنه لا يكذب لا ينافق وبعدين هو ما يعرفش أن نعيم أسلم قال في منتهى الصرامة والجدية أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسفه آلهتها أريده فأقتله هكذا في كل وضوح فطبعا نعيم رضي الله عنه اترعب هذه الكلمات كلمات في منتهى الخطورة ما فيش عنده وقت لتنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم طب يعمل ايه ما فكرش كتير نعيم لقى نفسه مضطر انه يكشف له سر خطير سر إسلام أخت عمر بن الخطاب السيدة فاطمة بنت الخطاب وإسلام زوجها اللي هو سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه آه ممكن عمر يقتلهم بس في المقابل هيلحق يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يعرف ياخد حذره فنعيم فكر إن هو ده الخبر الوحيد اللي ممكن يصرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو قال له إسلام أي حد مش هيهتم لكن إسلام أخته وجوزها شيء خطير جدا جدا طعن جديد في كرامة عمر رضي الله عنه قال نعيم والله خلي بالك من كلام نعيم في منتهى الدقة يقول والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر الأول بيهدده بيقول له إيه أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا الأول بيخوفه من بني عبد مناف جايز تنفع وبعدين أمراني القنبلة بتاعته قال له ايه افلا ترجع الى اهل بيتك فتقيم امرهم يعني بدل ما انت رايح لمحمد شوف أهل بيتك شوف اللي بيحصل في بيتك من وراك كلام طبعا مرعب جدا عمر صرخ في منتهى الفزع أي أهل بيتي فقال ابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو وأختك فاطمة بنت الخطاب فقد والله أسلم وتابع محمدا على دينه فعليك بهما طبعا كلام يفور الدم عمر شعر ان الدماء تفور في قلبه نسي كل حاجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم طلع يجري على بيت اخته واكيد نعيم رضي الله عنه هو كمان طلع يجري على دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه في الوقت ده كان خباب بن الارت رضي الله عنه وارضاه يجلس مع سعيد بن زيد وزوجته في بيتهما يعلمهما القران الرسول يا اخواني كان بيقسم الصحابه لمجموعات كل مجموعه بتدرس القران مع بعضهم وفي الاخر كلهم بيقعدوا في لقاء جامع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الارقم ابن ابي الارقم خباب بن الارت كان هو المعلم لسعيد وزوجته وصل عمر لبيت اخته وحط ودنه على الباب وسمع صوتهم بيقروا قران يا الله عمر ما صدقش نفسه قعد يضرب الباب بكل قوته لدرجه انه لو يقدر يخلع الباب كان خلعه وهو ينادي بعنف افتحوا الباب افتحوا الباب عمر طبعا يعني مرعب في هدوئه ما بالك بقى في حالة الغضب شيء مهول مين اللي على الباب عمر يا الله كارثة خباب طبعا ما ضيعش وقته في لحظة كان اختفى تلاشى مفيش هزار مع عمر استخبى خباب في غرفة داخلية وقال لك ايه لئن نجا سعيد ابن زيد وفاطمة بن الخطاب فلن انجو طبعا خباب يا اخواني من الموالي ديته بسيطة جدا جدا عمر مش هيفكر كتير قبل ما يقتله خلاص هيخلص منه فخباب استخبى في أوضة داخلية وبقى الدور على مين؟ على سعيد وعلى فاطمة هيروحوا فين؟ لازم يفتحوا الباب قام سعيد رضي الله عنه فتح الباب ولازم يفتح عمر دخل جوه البيت يحترق من الغضب من غير سلام ولا كلام ايه اللي سمعته ده طبعا سعيد وفاطمة حاولوا يمسكوا أعصابهم على قد ما يقدروا قالوا ما سمعت شيئا عمر طبعا لا بيحب اللف ولا الدوران ولا الجدل دخل مباشرة في الموضوع قال عمر بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دين أنا لسه أقعد أسأل وآخد ودي بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه وبسرعة رمى نفسه على سعيد وبدأ يضرب فيه سبحان الله قامت فاطمة يا إخواني فاطمة بنت الخطاب ووقفت بينه وبين سعيد بتدافع عن جوزها سبحان الله التفت عمر الى اخته ساب سعيد ابن زيد وما حسش بنفسه الا وهو بيضربها ضربه شديده جدا جدا في وجهها تفجرت الدماء من وجه فاطمه رضي الله عنها سعيد جوزها لما شاف هذا الامر ما لقاش بد من الهجوم على عمر قال له في تحدي شديد نعم قد اسلمنا وامنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك ورينا هتعمل ايه سبحان الله عمر استغرب جدا من شجاعة سعيد هو مش متعود ان حد في مكة كلها يكلمه بالطريقة ديت لكن يا اخواني ما هو اعجب ان فاطمة المرأة الضعيفة البسيطة وقفت وامسكت بوجه عمر تخيلوا شايفين الموقف قد ايه مسكت وش عمر وقالت له في قوة وقد كان ذلك على رغم انفك يا عمر وقد كان ذلك على رغم أنفك يا عمر يا الله ذهل عمر يا إخواني إيه اللي بيحصل ده هي دي مين دي مش هي دي برضه أخته ما الذي جرأها إلى هذه الدرجة عمر حس على بأسه وشدته وسطوته أنه صغير صغير لا يستطيع أن يقف أمام هذه المرأة حس في نفس الوقت يا إخواني إن هذه المرأة أصبحت كالجبل أمامه الظاهر يا إخواني الدنيا اتغيرت وهو مش داري يا ترى عمر عمل ايه في الموقف ده؟ أول مرة يتعرض للموقف ده في حياته. الحقيقة عمر قال كلمة تدل على رقة قلبه التي ذكرناها منذ قليل. رقة قلبه التي تختفي وراء هذه الغلظة الظاهرة. قال عمر: فاستحييت حين رأيت الدماء. الراجل يا إخواني اللي ما فيهوش خير لا يستحيي من رؤية دماء تسيل على وجه امرأة خرجت عن دينه ووقفت أمامه وتحدته وبالذات في هذه البيئة القبلية الجاهلية المرأة ما كانش ليها تقريبا أي حق يبقى الاستحياء ده كان نتيجة نوع من الرقة في قلب عمر نوع من الخير جواه طيب ايه بعد الاستحياء يقول عمر فجلست ثم قلت أروني هذا الكتاب الكتاب اللي ماسكينه في ايديهم هاتوه عشان اقرا عمر شايف ان هو تنازل تنازل كبير قوي قوي قعد وسكت عن التحدي بتاع سعيد وسكت عن التحدي بتاع فاطمه وفي هدوء يطلب ان يقرا الكتاب اللي هو شافه معاهم يعني في نظره طلب عادي جدا لكن سبحان الله فاطمة وجهت له ضربة ثانية موجعة جدا جدا جدا ضربة لكرامة عمر في الصميم قالت فاطمة يا أخي إنك نجس على شركك متخيلين إنك نجس على شركك وإنه لا يمسها إلا الطاهر لازم تكون طاهر عشان تعرف تلمس هذه الصحيفة سبحان الله يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم طبعا أنا بقرا الحكاية ديت كنت متخيل ان في السطر الثاني هلاقي خبر وفاة فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها لكن الحقيقة الموقف كان غير كده تمام قام عمر في هدوء عجيب قام ليغتسل تخيلوا في حاجة غريبة يا إخواني مش ده عمر بن الخطاب في حاجة غريبة دي مش ظروف ينفع فيها إيمان دي ملهاش غير تفسير واحد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء شاء الله عز وجل هداية عمر وشاء الله عز وجل الخير لعمر وللمسلمين وللأرض بكاملها يا إخواني قام عمر في هذه الظروف قام ليغتسل تخيلوا قام ليغتسل في بيت أخته والله يا إخوة أنا حاسس إن المية كانت بتنزل على رأس وجسد عمر بتغسل كل أدران الكفر بتغسل كل أدران الجحود المية ما كانتش بتغسل من بره بس لا المية كانت بتغسل قلبه وعقله عمر خرج واحد تاني خالص خالص لما خرج من الاغتسال أعطته فاطمة الصحيفة وبدأ يقرأ بس بدأ يقرأ بلسانه وبدأ يقرأ برضه بعقله قال إيه؟ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لسه في أول الكلام بسملة بسم الله الرحمن الرحيم قال أسماء طيبة طاهرة سبحان الله من أول البسملة وظهر الخير الذي في داخل عمر ثم قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى خلي بالك عمر من الناس اللي سببت شقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته من الذين سببوا تعذيبا وألما وجراحا لهم يقرأ قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى تزلزل يا إخواني عمر من داخله تزلزل وجد نفسه خاشعا متصدعا من خشية الله عز وجل يقول عمر فتعظمت في صدري تعظمت هذه الآيات في صدري فقلت ما أحسن هذا الكلام ما أجمله يا الله انتوا فاكرين عمر فاكرين عمر من عشر دقايق بس هو ده عمر بعد الإسلام يا إخواني شايفين الفرق شايفين شكله إيه هو ده الإسلام أسلم عمر يا إخواني يا أخواتي أسلم بمعنى الكلمة أسلم لله إسلاما كاملا أسلم بكل ذرة في جسده رضي الله عنه والله يا إخوة هذه لحظة من أعظم لحظات البشرية على الإطلاق لحظة تحول فيها رجل بسيط قليل يسجد لصنم ويعذب المؤمنين إلى عملاق عملاق من عمالقة الإيمان إلى فاروق إلى رجل يراقب الله عز وجل في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل كلمة وفي كل همسة ثمان آيات بس ثمان آيات صنعت الأسطورة الإسلامية العجيبة عمر رضي الله عنه وأرضاه خباب طبعا سمع هذا الكلام خرج على طول من مخبأه خرج وقال له في منتهى الوضوح يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه فإني سمعته أمس وهو يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب فالله الله يا عمر خباب خايف إن عمر يرجع في كلامه فبيروح بسرعة يحمسه ويشجعه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي له فقال عمر عند ذلك خلي بالك من الكلمة الخطيرة ديت يقول فأين رسول الله رسول الله مش أين محمد فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا في بساطة شديدة يعترف برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خباب في منتهى الوضوح فإنه في دار الأرقم طمن تماما إنه في دار الأرقم فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم انطلق من جديد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في هذه المرة يا إخواني انطلق بقلب مؤمن ضرب عمر الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة في دار الأرقم قام واحد من الصحابة يبص فلقى عمر وسيفه على صدره الصحابي طبعا رجع مرعوب هذا عمر بن الخطاب متوشحا سيفه خلي بالكم يا إخواني جوه بيت الأرقم أربعين صحابي أربعين صحابي مين اللي قام يدافع عن كل الصحابة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفين مين حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه سبحان الله حمزة مع انه ما امنش الا من ثلاث ايام بس لكن ايمانه ولد عملاقا قال حمزة في صلابة وعمر يعني ايه عمر يعني وعمر افتحوا له الباب يعني احنا نخاف من عمر فان كان يريد خيرا بذلناه له عايز اسلام هنديله إن كان يريد خيرا بذلناه له وإن جاء يريد شرا قتلناه بسيفه الله أكبر إيه ده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدوء جميل جدا يا إخواني قال ائذنوا له عادي جدا في منتهى الهدوء ائذنوا له افتحوا لعمر هنخاف يعني من عمر فتحوا لعمر دخل عمر ثم أدخلوه إلى غرفة بالدار ثم قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه واقترب منه وقام قايم سبحان الله ماسكه وشده شده كبيره ناحيته وقال له في قوه ما جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما ارى ان تنتهي حتى ينزل الله بك قارعه كلمه تعبر عن مدى المعاناه التي كان يلاقيها المسلمون من عمر لكن عمر يا اخواني مش هو عمر اللي فات قال عمر بصوت منخفض يا رسول الله جئت لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله يا الله انتصار هائل يا إخواني انتصار هائل للدعوة انتصار كبير جدا وبالذات بعد دخول حمزة رضي الله عنه وأرضاه في دين الله عز وجل الفرحة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لا توصف يا إخواني أول رد فعل للرسول أن كبر الله عز وجل الله أكبر الله يا إخواني هو الذي صنع هذه المعجزة الله هو الذي أتى بعمر إلى هذه الدار الصحابة عرفوا أن عمر أسلم دخلوا عليه يهنئونه جميعا سبحان الله سبحان الله كل العداوة القديمة اتمسحت دلوقتي في حب في أخوة في مودة يا سبحان الله ولد عمر من جديد يا إخواني ولد عمر فعلا من جديد وكما ولد حمزة عملاقا فإن عمر أيضا ولد عملاقا ولد عمر فقيها حازما مضحيا تخيلوا أول كلمة قالها بعد الإسلام كانت إيه؟ كلمة غريبة جدا أول حاجة قالها قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى قال ففيما الاختفاء؟ سبحان الله خلي بالك يقول ألسنا ألسنا على الحق لا يقول ألستم على الحق يقول ألسنا خلاص بقى مسلم بقى واحد منهم وبيقترح عليهم آراء وبيفكر لخدمة الدين وبيشوف إيه الأصلح وبيتحرك للدعوة هو ده عمر يا إخواني هو ده عمر قال ففيما الاختفاء مستخبيين ليه طبعا الاختفاء يا إخواني كان لأسباب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحسب كل شيء بدقة بياخد بكل الأسباب لكن دلوقتي لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من جديد يعيد حساباته تاني الوضع اتغير عن ثلاثة أيام فاتوا إن كان للاختفاء مزايا قبل ذلك فللإعلان أيضا مزايا دلوقتي إيمان حمزة وعمر غير الوضع دلوقتي في مزايا كتير جدا جدا للإعلان الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على الإعلان تخيلوا اتنين بس من رجال المسلمين غيروا مسار الدعوة بكاملها في هذه الفترة الحرجة هيبتدي يعلن الإسلام في مكة يظهر المسلمون أمام الناس في مكة تقضى الشعائر أمام كل الناس في مكة وهذه دعوة كبيرة جدا جدا لله ولرسوله وللإسلام والمسلمين فالرسول صلى الله عليه وسلم غير كل المرحلة لما الاثنين دولت دخلوا في الدين سبحان الله خرج المسلمون في صفين خدوا القرار في نفس اللحظة وخرجوا في نفس اللحظة التنفيذ كان في نفس الوقت خرج المسلمون في صفين عمر على أحدهما ولم يؤمن إلا منذ دقائق وحمزة على الآخر وما آمن إلا منذ ثلاثة أيام فقط سبحان الله وسارت الكتيبة العسكرية الإسلامية من دار الأرقم إلى المسجد الحرام يا إخوان أكتر حتة زحمة في مكة علشان يشوفهم أكبر عدد قريش شافت المسلمين وقدامهم حمزة وعمر سبحان الله أصابتهم كآبة شديدة هذا انتصار ضخم جدا جدا للإسلام يقول عمر فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ سبحان الله نقلة كبيرة جدا جدا بين مرحلة ومرحلة تانية عمر سبحان الله بص في المسجد الحرام ملقاش أبو جهل طبعا هو كان عارف ان اكتر واحد بيحارب الاسلام هو ابو جهل قرر ان يذهب اليه في بيته ويعلن له امر الاسلام يقول عمر فاتيت حتى ضربت عليه بابه فخرج الي وقال مرحبا واهلا يا ابن اختي طبعا ابو جهل لسه ما يعرفش ان هو اسلم وابو جهل خاله فقال عمر لا والله ما فيش حاجه يعني حاجه بسيطه جئت لاخبرك اني قد امنت بالله وبرسوله محمد وصدقته بما جاء به قال عمر فضرب الباب في وجهي وقال قبحك الله وقبح ما جئت به طبعا سيدنا عمر كان سعيد جدا جدا أنه كاد لأبي جهل تخيلوا كان لسه من كام يوم صاحبه مش كام يوم كان لسه من كام دقيقة صاحبه لكن الإسلام نقله نقلة ضخمة يا إخوان نقلة فعلا ضخمة والله بس عمر لسه برضه شايف ان في ناس كتير لسه ما عرفتش بموضوع اسلامه وموضوع الاعلان ده ومش هيروح بقى لكل واحد في بيته يقول له ان انا اسلمت فكر في فكرة جميلة جدا راح لواحد اسمه جميل ابن معمر الجمحي جميل ده زي ما بيقول سيدنا عمر كان أنقل قريش لحديث يعني حاجة كده عاملة زي وكالات الأنباء ما بيتبلش بقه فولة ما يسمعش حاجة إلا ويقولها كل الناس فراح سيدنا عمر ليه وقال له يا جميل لقد أسلمت فنادى جميل بأعلى صوته طبعا هو ده المطلوب قال إن ابن الخطاب قد سبق سبق يعني ارتد طبعا هو لازم يحط الحتة بتاعته زي أي إعلام يعني حط الحتة بتاعته قال صبا سيدنا عمر جري وراه قال كذبت ولكن قد أسلمت لكن كل مكة عرفت أن عمر دخل في دين الإسلام وهو المطلوب هو ده اللي كان عايزه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه إيه كان رد فعل مكة جمعوا نفسهم يا إخوان اتلموا حوالين سيدنا عمر بن الخطاب ونزلوا ضربوا في عمر أول مرة مكة تضرب عمر رضي الله عنه وأرضاه قعد سبحان الله يضرب فيهم ويضربوا فيه وهم ملمومين حواليه وفي الآخر تعب رضي الله عنه وأرضاه قعد على الأرض وقعد يقول افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن لو كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا يعني اصبروا علينا بس لما نوصل 300 سبحان الله شايفين الرقم اللي قاله هو ده الرقم بتاع المسلمين في بدر عمر من أول يوم اتولد يا إخواني وهو فقيه سبحان الله ومن أول يوم ضرب وإهانة ومشاكل زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى بيعرفه طريق الدعوة وهو لسه في أوله كل الناس اللي شالت هم الدعوة تعبوا التعب ده يا إخوان ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ومع إن عمر انضرب في أول يوم إلا إن ده كان رد فعل استثنائي نتيجة المفاجأة بإسلام عمر إسلام حمزة وإسلام عمر يا إخواني كان برضه إسلام كبير جدا جدا ومكة بعد ما عملت العملة ديت رجعت تاني للصواب عمر مهيب يا إخواني عمر مهيب الناس بتخاف منه وبتعمل له ألف حساب بيأكد على كده كلام صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه يقول لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به تحول خطير في وضع المسلمين يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ومع أن وضع المسلمين اتحسن بالصورة ديت إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلي بالك من الكلام ده مهم قوي يا إخواني والله مهم جدا هذا فكر المرحلة مع أن الوضع اتغير كده وأصبح المسلمون يظهرون عبادتهم وشرائعهم في مكة إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلن الحرب على قريش لم يبدأ في مواجهة عنترية مع صور الباطل في مكة أبدا ما زالت الأصنام منتشرة في مكة بل في الكعبة ما زالت الرايات الحمر للزانيات مرفوعة ما زالت الخمور تسقى في مكة ما زال المشركون يعبدون إلها غير الله عز وجل ما زال القتال ممنوعا على المسلمين يا إخواني فقه المرحلة ساعات شباب بيتحمس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقوة والسلاح والعنف متخيلين خلاص انهم في زمن تمكين وسيادة بينسوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول نفسه عمل اللي احنا بنقول عليه ده في فترة مكة الجرأة يا اخواني الجرأة من شباب المسلمين في فترة مكة على المشركين كانت لا تعد شجاعة ولا تعد جهادا إنما كانت تعد تهور وتسرع وجهل فعلا كان هذا يعد جهل شديد بفقه المرحلة ميزان المسلمين تقل بحمزة وبعمر لكن بحساب يا إخواني بحساب وهي رسالة إلى كل المتحمسين من الشباب ساعات بنشوف الظروف مشابهة لظروف مكة وكمان من غير حمزة ومن غير عمر ومع ذلك يحدث تهور واندفاع أنا بقول لهم كم تخسر الدعوات من حماسة في غير موضعها تماما كما تخسر من روية في غير موضعها يبقى ده كان وضع المسلمين لسه ما فيش قتال ولسه ما فيش مواجهة عنيفة مع المشركين في مكة لكن قوتهم زادت جدا جدا مش بس انهم زادوا اتنين لأ ده في ناس كتيرة في مكة هتبتدي تفكر في موضوع الإسلام هيتشجعوا بإسلام حمزة وعمر وفي مسلمين كتير أعلنوا إسلامهم وفي مسلمين بدأوا يصلوا قدام الناس ويقروا القرآن قدام الناس ومكة بدأت تتفرج على الإسلام تتفرج على حلاوة الإسلام تتفرج على شرائع الإسلام طبعا أهل الباطل كانوا في موقف صعب جدا الموضوع هيخرج من إيديهم الدعوة تتسلل إلى كل بيت بتدخل حتى جوه بيوت الكافرين طيب يعملوا إيه عملوا اجتماع مهم جدا جدا اجتماع على مستوى القادة والزعماء في مكة تقريبا كل زعماء مكة كانوا حاضرين في الاجتماع ده هو تقدم عتبة ابن ربيعة تعرفين عتبة بن ربيعة زعيم من زعماء بني أمية وأحد حكماء قريش تقدم باقتراح قال يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا خلي بالك هيعرضوا امور مغريه والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي هيختار طبعا يا اخواني هذا تنازل خطير من زعماء قريش بيفسر لك الوضع اللي اصبح في مكه بعد اسلام حمزه واسلام عمر رضي الله عنهما ومع ان هذا على غير هوى المعظم الا انهم وافقوا مضطرين قالوا بلى يا ابا الوليد قم اليه فكلمه ذهب عتبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم لقى قاعد لوحده في البيت الحرام سلم وتلطف وابتسم وقعد وبدأ يتكلم خلي بالنا ان عتبة يا اخواني كان ذكي جدا الكلام بتاعه كان في عرف كل الناس ما يترفضش زي ما بيقولوا كده ايه عدال عيب قال عتبة يا ابن اخي انك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب يعني انت مكانتك عندنا كبيرة قوي احنا بنحبك وبنحترمك يعني طبعا طريقة ثعبانية مشهورة عند عتبة وعند أمثال عتبة وبعدين بدأ بقى ايه يخش في الجد بدأ يقول له ان انت مع المكانة العالية بتاعتك ديت اللي انك عملت حاجات بتعتبر في عرف مكة جرائم عظمى انت متهم بكذا وكذا وكذا وده شيء خطير وموقفك صعب قال له ايه قال له انك قد اتيت قومك بامر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم يعني أنت متهم بمنتهى الوضوح بزعزعة نظام الحكم في مكة وبعدين أنت مالك يا أخي ومال الدين ما تسيب الدين لأهل الدين الكهان والناس اللي بتخدم الأصنام أنت مالك كده مستقبلك في خطر وأنت راجل لك مكانة وعندك أولاد إحنا عايزين مصلحتك وبنحبك وعلشان بنحبك هنعرض عليك كذا وكذا من الاقتراحات اختار منها اللي يعجبك واحنا تحت امرك احنا ايه تحت امرك يبقى بالمقدمه ديت بالطريقه الثعبانيه بيقول له ان الاقتراحات اللي احنا بنديها لك ديت مش بس اقتراحات مغريه لا ده رفضة اقتراحات معناه توجيه التهم الخطيرة ديت ليك وعقابها انت عارفه مش هقوله لك طبعا حرب نفسية شديدة لكن هذه الحرب مغلفة بابتسامة وضحكة وسلام واحترام طبعا يا اخوان الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم اللعبة دي من اولها لاخرها فاهم ان ديت مساومة على الدين ومع ذلك سبحان الله كان في غاية الادب في غاية الادب مع عتبة المشرك وقال له في منتهى الرقة قل يا ابا الوليد اسمع سبحان الله كمان بيدلعه بيقول له يا ابا الوليد مش قل يا عتبة وهيبتدي فعلا يسمع يا اخواني ومش هيقطعه وطبعا ده كله علشان يديله فرصة ان هو يتكلم بعد كده عتبة يدي فرصة للرسول انه يتكلم بعد ما يخلص كلامه وهنشوف ازاي بعد كده ان عتبة بدأ يسمع للرسول من غير ما هو كمان يقطعه يبدأ عتبة في عرض امور والله يا اخوة لو تعرض عشر هذه الامور على مفاوضي هذه الايام لقبلوها دون تردد عروض في غاية الإغراء لأهل الدنيا قال عتبة العرض الأول يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا يعني هتبقى أغنى واحد في مكة تخيلوا في ناس كتير بتجاهد حياتها كلها علشان المال أو بيقول له هتبقى أغنى واحد في مكة من غير أي مجهود العرض الثاني قال وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك تخيلوا كل مكة بكل قبائلها وده شيء غريب يا إخواني كل قبيلة في مكة كانت كأنها دولة مستقلة لكن عتبة أو أبو الوليد بيقول له رأيك هيمشي على كل الناس ثم يقول العرض الثالث وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا خلي بالك دي حاجة بقى ولا واحد في مكة حلم بيها ولا واحد في مكة كل أهل مكة عمرهم ما حلموا أبدا بملك على مكة ده أول ملك يكون على مكة فده إيه ده كان العرض الثالث وبعدين العرض الرابع بقى عرض غير مؤدب لكن بيحاول يقوله في صورة مؤدبة يقول له إيه يقول له وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه يعني أنت لو ما قبلتش العروض اللي فاتت يبقى أنت أكيد مجنون محتاج علاج وأكيد ركبك بقى جن ولا عفريت ولا حاجة طبعا من غير قصدك من غير قصدك احنا عارفين إن أنت راجل كويس واحنا ما عندناش أي مانع نعالجك في أي حتة أنت عايزها لو حبيت حتى نسفرك بره ولا نجيب لك دكتور فارسي ولا رومي ولا هندي اللي انت عايزه طبعا دي كانت العروض بتاعة عدة ابن ربيعة وعدة بيقول الكلام ده وهو حاسس ان هو بيقدم اكبر تنازل ممكن حد يتنازله في تاريخ مكة كلها والكلام ده فعلا يا اخواني ما في حد في مكة عرض عليه هذه الامور التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا في عرف اهل مكة ان اللي هيرفض الكلام ده فعلا يبقى مجنون او راكبه جن طيب كل العروض الفخمه ديت في مقابل ايه وانت لازم تفكر برضه ليه الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما هنشوف بعد شويه رفض العروض ديت هذه العروض يا اخواني في مقابل السكوت عن الحق في مقابل ترك الدعوه في مقابل عدم الكلام فيما يرضي الاسياد في مكه الرسول صلى الله عليه وسلم عارف كويس قوي ان التنازلات الضخمه في حياة الدعاء تبدأ عادة بتنازل صغير والرسول صلى الله عليه وسلم مش ممكن يتنازل ومع أن الرسول سبحان الله من أول كلمة قالها عتبة وهو عارف أن هذا الكلام كله مساومات لا قيمة لها ومن أول كلمة قالها وهو عازم تماما على رفض كل هذه العروض الدنيوية البسيطة السفيهة جدا جدا في نظر الدعاء الصادقين مع كل ذلك إلا إن هو سبحان الله ما قطعش عتبة ولا مرة ما شخطش فيه وقال له أنت عارف أنت بتكلم مين أنت بتشتريني بهذه الأموال وهذه العروض ما قالوش الكلام ده يا إخواني سابه يتكلم كل الكلام اللي هو عايزه لحد ما خلص خالص ثم قال له بهدوء وعدم انفعال سبحان الله سياسي محنك سياسي مؤدب يا إخواني قال له في منتهى الهدوء أقد فرغت يا أبا الوليد خلصت كل اللي عندك ولا لسه عايز تقول كلام تاني قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمع مني دور عليا انا بقى قال أفعل وهو ده المطلوب يا إخواني هو ما يقدرش يرفض بعد الأدب العظيم اللي شافه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مضطر إنه يقعد يسمع فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام ولم يتكلم بكلامه هو صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بالقرآن قال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون خلي بالك من هؤلاء القوم عدة لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وبرضه من هؤلاء يا إخواني عدة قاعد الكلام جايله على الجرح بيوصف عدة وبيوصف اللي معاه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه مش ده كلام عدة برضه مش هنسمع للي انت بتقوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون طبعا يا إخواني عد قاعد مش عارف يتنفس كلمات معجزة عجيبة بتكشف اللي جواه واللي جوه كل بني آدم وكل ما بيسمع أكتر كل ما بيخاف أكتر وهو مش عارف يقوم الآيات نازلة عليه زي الصاعقة سبحان الله قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم يا سبحان الله بقى بعد كل هذه الصفات يروح واحد يسجد لهبل ولا للات ولا للعزة فين عقلك يا عتبة فين عقل كل المشركين سبحان الله عتبة يا إخواني قلبه خلاص هيقف فجأة لقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود حس عتبة يا إخواني إن الصاعقة خلاص نازلة أو هتنزل بعد دقايق ما قدرش يمسك أعصابه نسي الوقار بتاعه نسي مكانته في مكة نسي المفاوضات نسي عداوته للإسلام نسي كل حاجة وقام يترجى الرسول صلى الله عليه وسلم كفاية كفاية حط إيده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنشدك الله والرحم أنشدك الله والرحم علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى علشان خاطر قرابتنا ليك طلع يجري وهو عمال يتكعبل سبحان الله مش بيبص وراه حاطط ايده على راسه خايف ان الصعقة تنزل عليه دخل على الكفار سبحان الله موقف لو يطول عدة انه يدفع مليون دينار وما يتعرضش ليه كان دفع المهم في الاخر دخل على زعماء قريش طبعا كان منظره منظر زعماء قريش ما كانوش محتاجين لأي ذكاء علشان يعرفوا اللي حصل له قال بعضهم نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به قالوا ما وراءك يا أبا الوليد إيه حكايتك مرعوب من إيه عتبة قعد وقعد يحكي الحكاية في منتهى الصدق يا إخوان بدأ يتكلم سبحان الله زي ما يكون أحد الدعاة إلى الإسلام قال ورائي بتسألوا إيه اللي حصل لي ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه ما لكمش دعوة بيه سيبوه في حاله ما انتوش قده فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم يقول فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب هتبقوا انتوا بتوعه بقى وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به سيبوه في حاله خالص لا تصدقوه ولا تحاربوه طبعا زعماء قريش ما عجبهمش الكلام ده قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم طبعا يا إخواني ده كان معناه إن المفاوضات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين خلاص فشلت فشلت مع إن العروض كانت مغرية جدا جدا علشان يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن السلام يا إخواني ليس معناه التنازل السلام لا يكون إلا بحفظ الحقوق أول حق لازم تحافظ عليه هو حق ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز لا يجوز أبدا لمفاوض أو معاهد أن يبني عهده وميثاقه على مخالفة لحق الله عز وجل هذا دستور إسلامي واضح وطبعا كان واضح أنها تحصل أزمة كبيرة جدا في مكة بعد هذا الانهيار الكامل للمباحثات وأبو طالب كان قاعد طبعا بيراقب الموقف وشايف أن قريش لن تسكت على هذا الذي حدث أبو طالب كان خايف أن أعصاب زعيم أو سفيه من زعماء أو سفهاء قريش تفلت ويتهور ويروح يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم طيب يعمل ايه هو بيحب الرسول فعلا يا اخواني بيحبه اكتر من ولاده طيب ايه الحل ابو طالب ما لقاش غير حل واحد قام ابو طالب بسرعه ودعا بني عبد مناف بشقيها بني هاشم وبني المطلب المطلب غير عبد المطلب المطلب هو عم عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدولت الفرعين بتوع بني عبد مناف دعاهم وطلب منهم يجتمعوا جميعا لحماية ابنهم محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله أجاب جميع القوم كل الناس مسلمهم وكافرهم حمية وقبلية وطاعة لكبيرهم أبي طالب وبكده بقى واضح إن مكة هتخش في أزمة خطيرة فعلا مكة اتقسمت نصين بنو عبد مناف في ناحية وبقية أهل مكة في ناحية تانية وإذا كان أبو طالب خايف من زعماء مكة فبرضه زعماء مكة خايفين من المسلمين ومش عارفين يتصرفوا حمزة أسلم وبعدين عمر أسلم حمزة كان من فرسان قريش الأشداء وعمر كان سفير مكة الرسمي حاجة خطيرة جدا أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم والمباحثات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انهارت وبنو عبد مناف اتحدوا علشان يحموا الرسول صلى الله عليه وسلم طيب وبعدين الطرق السلمية ما عادتش نافعة وفي نفس الوقت ما يقدروش يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وما يقدروش يحاربوا بني عبد مناف كلها طيب يعملوا ايه موقف خطير جدا جدا اجتمعوا من جديد عملوا اجتماع طارئ عاجل وقعدوا يفكروا سوا وفي الاخر خرجوا بفكره جديده فكره جديده خالص في حرب الدعوه ما لقوش عندهم حل غيرها فقرروا بالاجماع ان ينفذوا هذه الفكره ايه هي الفكره ديت فكره المقاطعه سياسة الحصار الاقتصادي لبني عبد مناف سياسة التجويع الجماعي لبني عبد مناف سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفار كل بني عبد مناف وقعد الكفار يحطوا القانون الجديد القانون الجديد ده يا إخوانا هيكون مخالف لأعراف مكة وقوانين مكة السابقة مش مشكلة يتغير الدستور ما هي كل حاجة في إيديهم طيب ده احنا في شهر ذي الحجة شهر حرام برضه مش مشكلة طب ده احنا في مكة البلد الحرام برضه مش مشكلة المصالح تقدم على الأعراف والقوانين لا في مبدأ محترم ولا في قانون محترم ولا في عهد محترم سبحان الله المهم كتبوا إيه في القانون ده كتبوا أنه على أهل مكة بكاملها في علاقتهم مع بني عبد مناف أن لا يناكحوهم لا يتجوزوا منهم ولا يجوزوهم وألا يبايعوهم لا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم وألا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم وألا يقبلوا من بني هاشم وبني المطلب صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى إيه بقى إيه اللي يفك الحصار حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم للقتل تخيلوا كده في منتهى الوضوح وبدأ التنفيذ تنفيذ الحصار الرهيب في أول ليلة من ليالي المحرم في السنة السابعة من البعثة وسبحان الله دخل بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلى شعب أبي طالب ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم طب ليه دخلوا الشعب دخلوا علشان يتجمعوا كلهم حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يحموه من أهل مكة وتبدأ مرحلة جديدة من المعاناة والألم قطع الطعام تماما عن المحاصرين لا بيع ولا شراء حتى الطعام اللي كان بيدخل مكة من بره كان الكفار بيشتروه بسعر عالي جدا علشان ما تقدرش بنو عبد مناف انهم يشتروه والموقف بقى صعب جدا الإخوان وما تنسوش ان بني عبد مناف كانوا واخدين معاهم الأولاد والنساء في داخل الشعب حتى كان يسمع أصوات النساء والصبيان يصرخون من الجوع وحتى اضطروا إلى أكل أوراق الشجر بل وإلى أكل الجلود كما ورد في أكثر من رواية العملية يا إخواني ما قعدتش شهر أو اتنين أو تلاتة لا قعدت ثلاث سنين كاملة مأساة بشرية حقيقية ثلاث سنين من الظلم والإبادة الجماعية صورة جاهلية اتكررت كتير بعد كده في الدنيا آه اخترعها أهل قريش في ذلك الوقت لكن للأسف حصلت كتير وللأسف الشديد حصلت دايما مع المسلمين تكررت في العراق تكررت في ليبيا في السودان في أفغانستان في الصومال في إيران في لبنان في فلسطين سبحان الله كتير جدا جدا من المسلمين يحاصرون في بقاع الأرض المهم الموضوع استمر ثلاث سنين كاملة من محرم سنة سبعة من البعثة إلى المحرم سنة عشرة من البعثة لكن في حاجة غريبة جدا جدا في الحصار ده يعني أنا أفهم أن يضحي المسلمون من بني هاشم وبني المطلب بأنفسهم وبزوجاتهم وبأولادهم لأنهم يقاتلون من أجل قضية قضية كبيرة أوي أوي يقاتلون من أجل عقيدة لكن الغريب فعلا أن يصبر الكافرون من بني هاشم وبني المطلب على هذا الحصار ثلاث سنين غريب جدا جدا أن يصبر الكافرون حاجة فعلا غريبة هذا الكافر يا إخواني لا يرجو جنة ولا يخاف من نار هو أصلا لا يؤمن بالبعث ومع ذلك وقفوا هذه الوقفة الرجولية تماما مع مؤمني بني عبد مناف ليه وقفوا هذه الوقفة يا إخواني ليه ببساطة حمية حمية نعم حمية الجاهلية ولكنها في النهاية حمية حمية الكرامة أن يهان رجل من نفس القبيلة حمية لصلة الدم والقرابة حمية العهد الذي قطعوه على أنفسهم قبل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعاونوا سويا في حرب غيرهم حمية بس حمية واقعية يا إخواني مش بالخطب والمقالات والأشعار لا شغل كبير جدا جدا بيعملوه وبيضحوا بالكتير قوي قوي من نفسهم ومن أولادهم ومن زوجاتهم علشان كلمة قالوها قبل كده المهم مرت ثلاث سنين وفي النهاية كل شيء بيمر كل شيء بيعدي بعد ثلاث سنين سبحان الله شاء الله عز وجل أن يفك الحصار إزاي اتفك قصة غريبة جدا جدا غريبة جدا فعلا واحد من المشركين من بني عامر بن لؤي يعني لا من بني هاشم ولا من بني المطلب حس بشيء في صدره هذا الرجل هو هشام ابن عمرو أحد الكفار أحد الكفار قعد يسأل نفسه كيف يأكل ويشرب وهؤلاء لا يأكلون ولا يشربون كيف ينام أطفاله شبعا وهؤلاء ينام أطفالهم جوعا كيف حس بالحاجات ديت وهو كافر فكان يحمل الطعام بنفسه سرا إلى شعب أبي طالب وقعد على كده فترة وبعدين حس إن ده مش كفاية لازم يكون في موقف أكبر لازم يعمل حاجة علشان ينقض الصحيفة ديت علشان يلغي القانون الظالم ده بس هو لوحده وقبيلته مش كبيرة وزعماء مكة كلهم واقفين ورا القانون ده لوحده مش هيقدر يبقى لازم يدور على حد يساعده بدأ يدور فكر ان هو يبتدي بواحد من بني مخزوم واشمعنى بني مخزوم لأنها من أكبر القبائل القرشية وهي قبيلة اعتادت أن تعارض قبيلة بني هاشم واعتادت أن تنافس هذه القبيلة فإذا قبلت هذه القبيلة أن تفك الحصار يبقى بقية القبائل هتفك الحصار في الغالب طيب يروح لمين في بني مخزوم ومين اللي هيرضى من بني مخزوم يقف مع بني هاشم ضد بني مخزوم وما ننساش ان ابو جهل هو زعيم بني مخزوم وهو من اشد المتحمسين للمقاطعة يعني هشام بن عمرو بيفكر انه يجيب واحد يقف قدام ابي جهل شيء صعب جدا ومع ذلك سبحان الله لقى واحد راح لمين راح لزهير ابن أبي أمية المخزومي اشمعنى زهير بالذات برضه بيفكر أم زهير هي عاتكة بنت عبد المطلب يعني أم زهير من بني هاشم أم زهير هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هيكون في دوافع فطرية ودوافع عصبية عند زهير بن أبي أمية فراح له وبدأ يكلمه راجل بيفكر قال له إيه قال له يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وخلي بالك يقول له إيه بقى وأخوالك حيث تعلم دول أخوالك يا راجل انت ايه حكايتك انت صدقت غسيل المخ اللي عمله لك ابو جهل ان دول ناس بتخرب في البلد انت نسيت بني هاشم دول اخوالك وبعدين يقول له كلمه خطيره جدا يقول له اما اني احلف بالله ان لو كانوا اخوال ابي الحكم بن هشام يعني لو كانوا اخوال ابي جهل ثم دعوته الى مثل ما دعاك اليه يعني دعوته الى المقاطعه ما اجابك اليه ابدا يعني انت بقى كده خايف بقى من ابي جهل بقى شكلك بقى وحش جدا قال زهير ويحك ما أصنع وأنا رجل واحد يعني أنا صعب إن أنا أتكلم لوحدي وبعدين قام قايل كلمة عنترية كده إيه وتحمل مسؤوليتها بعد كده قال أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها فقام جاي هشام بن عمرو فكه قال له قال له لقيته لك قال فمن هو؟ قال أنا قال زهير طب شوف لنا واحد ثالث ربنا يكرمك أحسن صعب جدا الموقف ده طبعا هشام بن عمرو حاجة غريبة جدا والله يا إخوان لم ييأس ساب زهير وطلع يدور على واحد تاني واحد يكون برضه من الناس اللي عندهم أخلاق وإن كان كافرا ذهب إلى المطعم ابن عدي من بني نوفل يجيب قبيلة تانية كمان وذكره بأرحام بني المطلب وبني هاشم فقال المطعم ويحك ماذا أصنع إنما أنا رجل واحد قال قد وجدت ثانيا قال من هو قال أنا قال المطعم ابغنا ثالثا شوف لنا واحد ثالث فجاءه هشام بن عمرو قال قد فعلت قال من هو قال زهير بن أبي أمية قال المطعم ابغنا رابعا طبعا يا إخواني مهمة صعبة جدا احنا بنضحك دلوقتي لكن خلي بالك دول هيقفوا قدام كل زعماء الكفر في مكة وعلشان مين علشان واحد خرج عن دينهم وبيشتم الآلهة وبيجيب قوانين جديدة على مكة مهمة صعبة فعلا أن تدافع عن هذا الرجل وعن أولئك الذين ساعدوه وأولئك الذين التزموا بدينه يبقى ده كان موقف صعب فعلا لكن هشام بن عمرو الكافر دهوت لم ييأس ذهب يبحث عن رجل رابع فراح لأبي البختري بن هشام البختري بفتح الباء وقال له مثلما قال للمطعم فقال أبو البختري وهل من أحد يعين على هذا؟ قال هشام نعم زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا فقال أبو البختري ابغنا خامسا شوف لنا إيه واحد خامس بمنتهى الحمية هشام بن عمرو راح من جديد دور على واحد خامس بمنتهى الحمية ذهب إلى زمعة ابن الأسود وهو من بني أسد فقال له زمعة وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال نعم ثم ذكر له الأربعة السابقين فوافق زمع بن الأسود الأسدي الحمد لله ما طلبش حد سادس واجتمع الخمسة وأخذوا القرار الجريء القرار الذي يعارضون به أكابر القوم سيطرحون رأيا قد يؤدي إلى انقسام حاد في المجتمع المكي قد يؤدي إلى نصرة دين لا يقتنعون به لا يرتبطون به ليه ده كله يا إخواني إيه اللي حركهم حاجة بسيطة جدا جدا جدا حاجة بسميها حمية النخوة النخوة يا إخواني النخوة أن ترفض أن تجد إنسانا أي إنسان مؤمنا كان أو كافرا أن تراه يعذب أو تراه يظلم أو تراه يجوع أو يعطش هذه النخوة يا إخواني النخوة التي زرعت في قلوب إناس ما عرفوا الله عز وجل سبحان الله النخوة دي للأسف ما شفناهاش من مسلمين كتير جدا شافوا وشاهدوا بعينيهم جرائم الحصار والقتل في آلاف وملايين المسلمين في العراق والبوسنة وكسوبة والشيشان وفلسطين وغيرها ازاي يا اخواني ازاي ازاي هشام بن عمرو الكافر والكفار اللي معاه ما جالهمش نوم والمسلمين بيتعذبوا ازاي في مسلمين دلوقتي بتنام وبتاكل وبتشرب ومش في بالها اللي بيحصل في اخوانهم وفي اخواتهم في اكتر من مكان في العالم ازاي أين النخوة التي تحركت في قلوب الكافرين الخمسة أين النخوة التي دفعتهم لمعاداة قريش دون مصلحة شخصية متحققة أيأتي على المسلمين زمان نرجو فيه أن تكون أخلاقهم كأخلاق الكافرين يا سبحان الله محتاجين وقفة مع النفس يا إخواني وقفة مع النفس أيها المسلمون نرجع لهشام ولأصحابه اجتمع الرجال الخمسة واتفقوا على نقد الصحيفة وحددوا اليوم وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم وفعلا راحوا كلهم في اليوم اللي حددوه وفي هذا اليوم وقف زهير في المسجد ونادى على أهل مكة ثم قال يا أهل مكة كل الناس حضرة يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكة لا يباع ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة كلام خطير جدا جدا أبو جهل طبعا ما سكتش زعيم مكة وزعيم بني مخزوم قام وقال بمنتهى الحماسة كذبت والله لا تشق فقام زمع بن الأسود وقال أنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حين كتبت فقام أبو البختري بن هشام فقال صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به فقام المطعم بن عدي وقال صدقتما وكذب من قال غير ذلك نحن نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها ففي الآخر أم أين هشام بن عمرو اللي جمعهم كلهم فقال مثل نفس الكلام وصدق المطالبين بنقد الصحيفة كل الكلام ده يا إخواني حصل في دقايق دقايق معدودة أبو جهل لقى نفسه محاصر بآراء خمسة من الرجال قال أبو جهل هذا أمر قضي بليل الجو اتكهرب نعم خمسة من الرجال رقم كبير ولكن على الناحية الأخرى أبو جهل هو زعيم مكة وراه كتير جدا جدا من زعماء مكة بوادر أزمة ضخمة جدا في مكة لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى كان عايز المشكلة تنتهي والحصار يتفك فحدث شيء آخر تزامن مع هذه الأحداث أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن الأرض الأرض هي دودة الأرض أن الأرض قد أكلت الصحيفة ولم تترك فيها إلا ما كان من اسم الله عز وجل وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بذلك الأمر أبو طالب خد الكلمات وذهب بسرعة إلى نادي قريش لقى المشكلة ديت لسه حاصلة لقاها فرصة تدخل أبو طالب في الحديث وقال إن ابن أخي قال كذا وكذا فإن كان كاذبا وكانت الأرض ما أكلتش الصحيفة ولم تترك فيها إلا باسمك اللهم فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه تاخدوه تقتلوه تعملوا فيه اللي انتوا عايزينه وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا قال زعماء قريش في المسجد الحرام قد أنصفت يا أبا طالب هيخرجهم من المشكلة وذهبوا إلى الصحيفة في جوف الكعبة فإذا هي تماما كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله أكلت بكاملها إلا ما كان فيها من اسم الله عز وجل باسمك اللهم آية واضحة جدا وما كانش عند زعماء مكة أي اختيار لم يجدوا بدا من نقد الصحيفة وإنهاء المقاطعة بعد ثلاث سنين كاملة من الحصار والتجويع وسبحان الله يا إخواني ما ضاع حق وراءه مطالب ربنا سبحانه وتعالى ما ضيعش مجهود هشام بن عمرو مع انه كافر سبحان الله والحمد لله الحصار اتفك والحمد لله ان هشام بن عمرو ده اسلم بعد كده اسلم بعد فتح مكة بعد اكتر من عشر سنين من الحكاية ديت وكمان زهير ابن ابي امية اسلم أما الثلاثة التانيين فماتوا على الكفر يا سبحان الله وسبحان الله برضو يا إخواني وأخواتي شاء الله عز وجل أن يتأخر هذا الإنقاذ إلى مدة ثلاث سنوات كان ممكن الكلام ده كله يحصل بعد فترة وجيزة جدا من الحصار شهر اثنين ثلاثة لكن لا لازم يحصل هذا التأخير التأخير مقصود المؤمنون خرجوا من هذا الحصار أشد شكيمة وأعمق إيمانا وأقوى تمسكا بدينهم وعقيدتهم لقد تم الابتلاء والامتحان يا إخواني ونجح المؤمنون لا بد أن يثبت الصادقون صدقهم بالتعرض للبلاء والثبات على الحق شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال لازم يا إخواني يصهر المؤمنون في نار الابتلاء للتنقية وللتربية وللتزكية زي ما قلنا قبل كده للتنقية من المنافقين والكاذبين وللتربية على الثبات والتضحية في سبيل الله وللتزكية وتطهير النفوس من الذنوب والخطايا عشان كده كان في حصار وكان في هجرة للحبشة وكان في إزاء وتعذيب كل دية مراحل تربوية مراحل تربوية في غاية الأهمية صنعت جيلا من الصحابة يستطيع أن يلقى الأهوال ولا تلين له قناة ولا تخور له عزيمة ولا يهتز له قلب ولا عقل ولا جارحة نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طريق الإيمان وأن يجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع